السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله آية جديدة من كلام ربنا سبحانه وتعالى آية بدرجة في الجنة يعني فرق بين السماء والأرض يعني تغير حياتك وترفعك وتغير لك كل حاجة في حياتك النهاردة مع قول الله فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعني ايه فلله المكر جميعا هو ربنا ممكن يوصف بالمكر طب استنى بس قبل ما ندخل كده هو يعني المكر ده عند البشر ان واحد يستدرج واحد لحته بعيده يقتله هناك المكر ده عند البشر ان واحد يجيب لواحد تورتايه هديه وهو حاطط له فيها قنبله تنفجر فيه تموته ده المكر عند البشر صفه صعبه جدا طب يعني ال- ال- المكر عند الله سبحانه وتعالى ويعني ده ده المكر الله سبحانه وتعالى ما جاش غير مقيد بمكر البشر يعني ان في حد بيمكر فربنا سبحانه وتعالى بيمكر بيه بس ليه ربنا يوصف بالمكر وايه الفرق ما بين ال- ان ان البشر يمكر وان رب العالمين سبحانه وتعالى يمكر اول حاجه يا جماعه ليه لفظ المكر الحاجه الاولانيه خطاب للمؤمن جبر الخاطر للمؤمن ربنا بيقول على مكر اهل الباطل بالاسلام وان كان مكرهم لتزول منه الجبال برامج توك شو وشتم في البخاري وشبهات ومواقع تنصير ومواقع الحاد ونشر للربوبيه ونشر للعري وتشجيع للفساد وحرب باهل الدين وتربص بالمؤمنين و و و وتشويه لمعالم الاسلام وتخطيط مذهل لما الواحد يجي يفكر فيه ولا يقرا عنه يقول يا رب طب احنا هنعمل ايه قصاد دول يا رب عندهم امكانيات وما عندناش عندهم بل مكروا الليل والنهار دول يا رب 24 ساعه قاعدين يخططوا ويفكروا احنا يا رب ما نقدرش نعمل زيهم يا رب فهنا ربنا بيجبر خاطر المؤمنين انتوا خايفين من مكرهم انا اللي هتولى الرد على المكر بتاعهم لولا الكلمه هذه ل- لماتت قلوب المؤمنين من الحسره وهم شايفين تخطيط الليل والنهار ومكر الليل والنهار ومكر تزول منه الجبال وما مش قادرين يردوا الحاجة التانية ربنا بيقول كده قدام الكفار ليه؟ إن هو يمكر بيهم، ال... بيقول كده قدام الكفار عشان يقول لهم الجزاء من جنس العمل ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله، جزاء من جنس العمل ما تفتكروش إن أنتوا هتمكروا بالمؤمنين عشان تضيعوهم وتدمروهم وتوهموهم إنكم داخلينهم في سكة فيها مصلحتهم وأنتوا عايزين تدمروهم هم والدين والدعوة وتفتكروا إن ربنا هيسيبكم وهيسكت لكم، لأ يبقى جزاء من جنس العمل هيترد عليكم، الحاجة التانية برضه ان الظالمين لما ربنا يقول لهم ان هو هيمكر بيهم بالماكرين دول يبقى معناها ايه معناها انتوا فاكرين ان المعركه بينكم وبين المؤمنين لا ده المعركه بينكم وبيني المؤمنين ما يعرفوش يردوا عليكم ولا يقدروا يوصلوا لمستوى المكر بتاعكم لان هم فكروهم في حاجات صالحه في حاجات جميله في حاجات بنائيه في حاجات ازاي يخلوا الناس تعيش في سبيل الله وتموت في سبيل الله انما انتوا فكركم كله بقى والعياذ بالله في تباب فانا اللي هرد عليكم المعركه مش بينكم وبين المؤمنين المعركه بينكم وبيني واخدين بالكم طب برضو ازاي ربنا يوصف بالمكر ما تيجوا نشوف الثلاث مواطن اللي ذكر فيها مكر الله سبحانه وتعالى في القران المره الاولانيه في حادثه الهجره والنبي بيهاجر والمره الثانيه في حادثه محاوله صلب المسيح عليه الصلاه والسلام وال... هنشوف المره المره الاولانيه في حادثه الهجره ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في سوره الانفال لما النبي عليه الصلاه والسلام اجتمعوا في دار الندوه وقرروا ان هم هيحاصروا بيت النبي عليه الصلاه والسلام بالليل بعد ما النبي يدخل وينام عليه الصلاه والسلام والنبي كان كل ليله نص الليل يصحى يروح الحرم يقوم الليل في مكه هو خارج يصلي في الحرم هيقتلوه والمره دي مش هيقتلوا شباب صغير ده المره دي اللي هيقتلوا هم صناديد قريش فقاده القوى الشعبيه في الجزيره العربيه وقريش هم اللي هيقتلوا واحد من افراد البلد فبالتالي محدش هيقدر ان هو يقف في وشهم ولا يفقر منهم ولما النبي عرف يعدي عليه الصلاه والسلام عملوا تخطيط ل 500 كيلو متر من مكه للمدينه ازاي يقتلوه او يقبضوا عليه في اثناء الطريق فكان مكر فده مكرهم او يمكرون طب مكر ربنا هنا ايه انه نجى النبي عليه الصلاه والسلام منهم مكر ربنا هنا نجاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مكر البشر في التخطيط وال... وال... وال... وتضييع الحق ومكر الله سبحانه وتعالى في نجاة أهل الحق يمكر لإنجائهم ورفعتهم ونصرة الدين طب المرة الثانية اللي جت مع محاولة صلب المسيح عليه الصلاة والسلام ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فقال عمران بقى دي مع محاولة صلب المسيح هم قاعدين يمكروا ازاي يقبضوا على سيدنا عيسى وازاي يصلبوه وازاي يقتلوه متباشعة تبقى عبرة لكل اللي اتبعوه في الدعوة بتاعته وازاي ياخدوه وازاي يدمروه هو والدعوة اللي وراه ويدمروا الحواريين طب مكر ربنا كان هنا ايه رفع عيسى في السماء ونجاة عيسى منهم لهم يعني مكر الله سبحانه وتعالى كله في الخير وكله في نجاة المؤمنين يعني ربنا لما بيمكر بيمكر عشانك انت وعشانك انت يلي شغال في دعوة ربنا وم... ومهموما نصر الدين ربنا وعايش عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني خ- انما ربنا سبحانه وتعالى بيحلم على الكفار وبيحلم على العصاة ويمكر من اجل ان يرفع المؤمنين سبحانه وتعالى طب المرة الثالثة شفتوا مكر ربنا ذكر في حاجات كلها خير عظيم ازاي طب المرة الثالثة بقى قول الله سبحانه وتعالى انه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون اه طب دي ايه بقى معناها بقى يعني ايه انه لا يأمن مكر الله يعني مش بس اللي يخاف من مكر ربنا الكافر ده كمان المسلم يخاف من مكر ربنا ايوه ايوه طب ازاي بقى انا مسلم واخاف من مكر ربنا الايه دي الجايه تكلم انواع من الناس يا جماعه النوع الاولاني اللي بيمكر في علاقته بربنا يعني ما بيروحش ربنا غير ساعه المصلحه مكار انا رايح اخد من ربنا مصلحتي وبعد كده راجع للدنيا وللمعاصي تاني يخاف ان ربنا يمكر بيه يمكر بيه ازاي ساعه الموت ما يثبتوش انه يقول لا اله الا الله ساعه الفتنه ما يخلوش يثبت قدامها وينتكس وينهار وخ- وساعة- لو دخل موقع الحادي ولا شبهات ولا عايزه بالله تاثر في قلبه ساعه الابتلاء ما يرزقش الصبر ساعه ال ال ال البلاء او المرض ما يرزقش الرضا ف- ف- فده خ- ت- حاجات تخوف كلها الانسان المؤمن النوع التاني اللي ربنا بيهدده هنا في الايه وده اوضح نوع في الايه اللي بيعصي ربنا اللي قاعده تعصي قاعد يعصي قاعد يبعد عن ربنا وغافل عن الله والنعم قاعده تيجي في حياته بينجح في دراسته وخطب واتجوز واشتغل وحياته مية مية ومراته حملت ورزق عيال حلوه وسليمه و- والدنيا ماشيه معاه والعربيه بيغير موديلها والشقه بيوسعها و- وبيجدد عفش الشقه و- فهو فرحان ومتقال له ان ربنا راضي عنه يبقى بيعصي والنعم بتنزل عليه فتهيأ له ان النعم دي علامه رضا الله وهي استدراج من الله سبحانه وتعالى فده النوع التاني ده النوع التاني اللي قال الرساله غلط ان النعم ساعه المعصيه هي استدراج لازم يرعبك يرعبك مش مش لازم يطمنك وتنام وانت امن من ان ربنا سبحانه وتعالى يمكر بيك زي ما بت- بتمكر في علاقتك بالله سبحانه وتعالى فدي المواطن اللي ذكر فيها مكر الله سبحانه وتعالى في القران طب تعالوا بقى بعد ما فهمنا اللفظ ده معانيه جباره ازاي ومعانيه خطيره ازاي تعالوا بقى ما ناخد الايه دي فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم يعني هم يروحوا فين يا محمد بن عبد الله اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ما تقلقوش ما تخافوش ما نخافش ازاي يا رب يا رب ده تخطيط ليل نهار تخطيط في الاعلام وتخطيط في كل حاجه وتخطيط في في كل محاور افساد عقائد الناس وتخطيط عالمي وتد وتخطيط لتدمير الحق وصوره الحق وصوره رموز الحق يا رب ده ده ده ده, ده, ده مكر الليل والنهار يا رب لتزول منه الجبال ما تخافوش وقد مكر الذين من قبلهم ما مكروا قبل كده بابراهيم عشان يحرقوه ومكروا بيونس ورموه في البحر ومكروا بعيسى عشان يصلبوه ومكروا بموسى عشان يقتلوه ذروني اقتل موسى وصلوا لايه تخطيطهم وصل لايه مكر فرعون راح فين مكر الملك بتاع غلام الاخدود ما جاش غير بنتيجه ان كل الناس اسلموا فجاء مكرهم بنتيجه عكسيه وكان مكر الذين من قبلهم ايه اللي حصل بقى الحق لسه مستمر وهم اللي راحوا فلله المكر جميعا يعني ايه فلله المكر جميعا ثلاث معاني المعنى الاولاني معنى يطمن جدا ان كل مكرهم ده هو في ايد ربنا كل خيوط المؤامره في ايد ربنا كل خيوط المؤامره اللي هم عملوها والوسائل والاسلحه اللي في ايديهم كلها ربنا مهيمن عليها ومش هيسيبهم يوصلوا للمؤمنين زي ما مثلا مثلا يعني امريكا مثلا مسيطره على اقتصاد دوله ومسيطره على الجيش وقيادات جيش دوله ومسيطره على اعلام الدوله ومسيطره على المفكرين اللي بي- بيقودوا الدوله إيه، ومس- ومسيطره على اقتصاد الدوله الدوله دي تعرف تاخد حاجه ضد اراده امريكا مثلا يعني اهو بالظبط كده فلله المكر جميعا ربنا مسيطر عليهم وعلى اسلحتهم ووسائلهم وسبلهم هيروحوا فين هم تحت السيطره الكامله فلله المكر جميعا المكر بتاعهم كله كله جميعا تحت سيطره ربنا لن ي- يفعلوا الا ما اراد الله هم ينفذون اراده الله سبحانه وتعالى بايديهم المعنى الثاني مش معنى بقى يطمن معنى يخوف فلله المكر جميعا يعني يا ماكرين المكر بتاعكم جميعا قدام ربنا في العرض على الله في يوم القيامه تتسالوا عنه فلله هيرجع لله المكر بتاعكم وصحيفتكم اللي فيها المكر دي كلها تعرض على الله وهتتسالوا عنها المعنى الثالث معنى بقى خطير جدا والمعنى ده اكتر معنى اصلا وقع في صدري يعني وهو ان المكر هنا منسوب لله مش بتاعهم هم مكر الذين من قبلهم ده خلاص مكرهم هم طب مكر ربنا بيهم فلله المكر جميعا يعني ايه فلله المكر جميعا يعني ف- زي فلله العزه جميعا يعني العزه كلها بتاعت ربنا هنا المكر كله بتاع ربنا يعني ايه برضه فلله لله تفيد الاختصاص ربنا بس هم ما يعرفوش يمكروا اصلا و- والمكر بالالف واللام تفيد الحصر هم ولا عندهم مكر اصلا جميعا اللي يقدر يمكر بجد هو ربنا ليه لان اللي يملك كل شيء هو ربنا لان اللي في ايده كل الاسلحه هو ربنا لان اللي في ايده كل السبل والطرق هو ربنا واللي يعرف كل السكك الخفيه هو ربنا سبحانه وتعالى فهم ما يقدروش المفسرين قالوا هنا انزل الله مكرهم منزله العدم دول سراب دول خيالات مئات ما يقدروش اصلا انهم يعملوا اي حاجه ولا يقدموا ولا ياخروا اللي يقدر لو مكر انه يدمر خصمه هو ربنا سبحانه وتعالى انه يدمر عدوه هو ربنا سبحانه وتعالى فلله المكر جميعا الايه دي تصيب الانسان بالاطمئنان والله ممكن الواحد يا جماعه بعد ما كان مرعوب من مؤامرات اهل الباطل العالميه ومخططات اليهود العالميه ومخططات امريكا وروسيا العالميه ومخططات ال- ال- العلمانيين ومخططات اهل الباطل ومخططات اعوانهم الواحد بعد ما كان بيبص بقى المكر الليل والنهار كده عايز يروح ينام بقى ويطمن خلاص فلله المكر جميعا تقوم تيجي الايه اللي بعدها الكلمه اللي بعدها يعلم ما تكسب كل نفس استنوا هنا هو انتوا رايحين تناموا رايحين تناموا ازاي؟ على فكره يا جماعه انا ما اعتقد ما اعتقد والله اعلم ان اهم سبب لعدم نزول الانتقام الرباني على اهل الباطل دلوقتي رغم ان الظلم زاد والفساد زاد والجبروت بتاعهم زاد هو ان هينزل عشان مين؟ اهل الحق نايمين اصلا اهل الحق مش راضيين يشتغلوا في الدعوه ويتفانوا في الدعوه عشان كده بعدها يعلم ما تكسب كل نفس انا اقدر امكر بس عشان مين؟ يعلم انا اعلم انتوا بتعملوا ايه لو انتوا اشتغلتوا في العباده وفي الدعوه وفي التواصل وفي التعاون وفي النزول للناس هنصركم وهوريكم ايات في الانتقام منهم وفي مكر بيهم ولكن لو انتوا نمتم انا اعلم ما يكسبوه من المعاصي والمكر ولكن فين انتوا ما تكسبوه من الدعوه والتفاني والتضحيه من اجل دين ربنا ونشر الدين ونشر العلم والتآلف والتآخي والانكسار لبعض ووحده الصف وروح الفريق والعباده وقيام الليل واداء الفرائض وتقوى الله والحجاب الشرعي وال... وخ- فين انتم فين اعمالكم الصالحه اللي انا انتقم من مكروم عشانكم بيها يعلم ما تكسب كل نفس يعني ما تناموش ما تنتخوش ده انتوا على لو اشتغلتوا هنصركم وهمكر ليكم ما اشتغلتوش انتوا عايزين ايه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار الدار هنا يا دار يا الدنيا يا الاخره زي ما قلنا في المقطع اللي فات بتاع يعني المقطع اللي فات قلنا ان الدار يا يا دنيا واخره زي وادرعونا بالحسنه السيئه كده واحنا بنشرح في الايه وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار يعني ايه عقبى الدنيا يعني في الدنيا هيشوفوا المشهد النهائي اللي هيظل... اللي, هي... اللي, ه... اللي هيبهرهم وهيصدمهم الدنيا انا همكن فيها لاهل الدين بس لو اتقوني واشتغلوا في الدعوه صح فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين كلموا الناس عن ربنا وشوف انا مكن لكم ازاي يبقى وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار هيعرفوا انا نصري وفتحي ومددي ونصرتي ومعيتي وعطاءاتي ورزقي واكرامي هينزل على المؤمنين لو استقاموا على الايمان هي القصه كلها عندنا والله العظيم يا اخواني هم بيقوموا بدورهم بالظبط زي ما الكتاب بيقول بيفسدوا وبيمكروا احنا مش قايمين بدورنا احنا مش شغالين عشان دين ربنا ومش منتمين لدعوه ربنا انتماء عملي مش انتماء مشاعري عشان كده ربنا بيقول يعلم ما تكسب مش ما تشعر كل نفس مش الفكر المشاعري انا شايل هم الدين لا يا حبيبي انت عملت ايه ماذا قدمت لدين الله ماذا عملت في عباده الله يبقى هي دي القصه وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار هيعرفوا ربنا هيدي الدنيا لمين الدنيا اللي عصوه عشانها هيديها للمؤمنين لو استقاموا المعنى الثاني الدار هنا اللي هي الاخره هيعرفوا بقى في الاخره عقبى الدار اللي هي سيعقب الدنيا بالجنة لما يشوفوا الجنة ويتقهروا ان ربنا ادى للمؤمنين ثواب صبرهم على مكر اهل الباطل الجنة ده ايه ساعتها يعرفوا بقى مين فعلا اللي فاز ومين فعلا اللي كذب الآية العظيمة ديت فلله المكر جميعا بتفيدنا بايه بتفيدنا بفلله المكر جميعا ان احنا نطمن تخطيط اهل الباطل في ايد ربنا ولن ينفذه الا اراده الله وربنا هو اللي يقدر ان هو يرد عننا ويعلم ما تكسب كل نفس لازم نشتغل يا جماعه لازم تتغيري لازم نمط الالتزام عندنا يتغير احنا عايشين في وهم اللحيه والنقاب وال... يا جماعه اللحيه جزء من الدين مش الدين النقاب والحجاب جزء من الدين مش الدين يا اخوانا هم الدين ده مشاعر داخليه فين التطبيق العملي الانتقال من الفكر المشاعري للفكر العملي بقى فين الدعوه الى الله فين العباده لازم نشتغل عشان ربنا يورينا ايات لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون عايز تشوف انزل اشتغل في الدعوه وانا هوريك الايات ايات النصره وايات الحفظ وايات الرزق وايات المعيه اللي احنا اتكلمنا عنها بقى في المقطع بتاع امبارح ان اعطيناك الكوثر ربنا بيدي الخير الكتير قد ايه لاهل الدعوه الى الله وفي النهاية لازم نخاف من قول الله إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مكر ربنا ده لمين في- ده, ده كلام ينفع للمسلم والكافر بقى هو ممكن مسلم ربنا يمكر بيه اللي بيمكر في علاقته بربنا بيروح لربنا ساعة ما يكون عايز مصلحة وبعد كده هرجع للمعصية تاني خاف إن ربنا يمكر بيك عند موتك يحرمك من قول لا إله إلا الله ما خ- يعني ممكن حاجات كتير تحصل حاجات كتير جدا تحصل إيه خ- إيه خ- يعني برضو إن اللي بيمكر بإن هو قاعد يعصيه والنعم تنزل فيطمن بالنعم ويقول يبقى ربنا راضي عني ولا يتوب ولا يرعوي ابدا فربنا بيقول انه لا يامن مكر الله يعني مكر الله هنا انزال النعم رغم الذنوب ده هنا المكر المكر في الايه هنا انه لا يامن مكر الله اي لا يعيش امن حينما يرى تنزل النعم رغم انه يذنب هي مذنبه متبرجه وربنا بعت لها عريس وعريس لقطه و- وبتتجوز وخلفت وحملت بعد شهر جواز والعيل جه واد زي اعلانات البامبرز زي القمر وحياتها مية مية ما- يعني انه لا يامن مكر الله حينما ترى النعم تتنزل مع صع- صع- صعود الذنوب اترعب مش ائمن اترعب واعرف ان في استدراج وتوب لربنا بسرعه اخواني واحبابي في الله معنى عظيم فلله المكر جميعا ايه تنفع حياه والله يا جماعه نعيش بيها ونواجه بيها الباطل ونواجه بيها الحياه وتخلينا نشتغل مش تخلينا ننام وننتخ ربنا يسددكم ربنا يفقهنا في القران وربنا يفتح على قلوبنا في فهم القران اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب قلوب وذ- وذهاب همومنا اللهم انصرنا بالقرآن العظيم وافتح علينا بالقرآن العظيم وأيدنا بالقرآن العظيم اللهم أيدنا بروح منك اللهم أيدنا بروح منك اللهم أيدنا بروح منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير